بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين نكمل سلسلة أبوكم احنا الصيام ده مركزين على أبوة الله وصفات أبوة الله وبيها نشبع بربنا كأب وده يحركنا لمزيد من التوبة والجهاد النهاردة هناخد كلمة أبوكم يؤدب كل صفات الأبوة لصالحنا ربنا أب طيب قوي وخدنا كذا صفة وكل صفة تدينا رجاء تدينا عزاء تدينا أمل إن إحنا هندخل السماء حتى الصفة بتاعت النهاردة اللي شكلها إيه مش بنحبه لكن هتكتشفوا إنه المفروض ده لصالحنا آية جميلة جت في عبرانيين 12 والقديس بولس بيفسر ليه دايما المسيحيين تعبانين فبيقول قد كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم آباء أجسادنا يعني آبائنا الجزدانيين كانوا بيأدبونا كل واحد فيكم هو صغير أبو شخط فيه أبو عاقبه بأي شكل وكنت بتحبه وكنت بتعمل حساب لأبوك أفلا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح فنحيا يعني إذا كنا قبلنا تأديب أهالينا وليهم فضل علينا يمكن لو ما أدبوناش كنا ضعنا وانحرفنا طب أبي الأرواح اللي بيأدبنا للحياة الأبدية مش نفرح بيه كأب مؤدب ده احنا لو لقينا أب ما بيأدبش عياله نقوله ده ما كانش يستاهل يبقى أب طب ما ربنا بيأدبنا احنا ليه بنزعل منه من تأديبه تعالوا نشوف الفكرة دي الأول عاوز أراجع معاكم صفات الأبوة اللي خدناها كلها مشجعة أول صفة خدناها أبوكم يعلم وقلنا أبوك ده عارف كل حاجة وده شيء مفرح ومريح جدا أبوكم يعلم احتياجاتكم أبوكم يعلم ثقل التجربة أبوكم يعلم ضعفاتكم أبوكم يعلم آه تذبذبكم أبوكم يعلم الظروف أبوكم يعلم جهاتكم ربنا عارف كل حاجة وعارف كمان في الآخر مين اللي مركز معاه إذا ده شيء مفرح لما يحصل أي حاجة أقول أبويا عارف تاني موضوع خدنا أبوكم يدافع بيدافع عنك هو اللي صام ربنا صام عنا أبوكم بيدافع بالروح القدس اللي سكن فيكم أبوكم بيدافع بكلامه كلمة ربنا قوية أبوكم بيدافع بكنيسته القوية أبوكم بيدافع بحضنه الغفران السهل أبوكم بيدافع باسمه بعساكره بدم ابنه أبوكم دايما يقاتل عنكم ودي صفة جميلة لو الواحد استقرت في ذهنه أبويا بيدافع عني مسؤول عني هو المحامي وهو المقاتل خدنا كمان أبوكم ينتظر صفة جميلة في أبونا السماوي أنه دائم الانتظار مستني نرجع له ودايما ابونا شايف مكانك فاضي يعني ايه ما بيحطش بديل ما يقولش لا خلاص ما يستاهلش نجيب واحد تاني لا يفضل مكانك محفوظ منين ما ترجع ابوك ينتظرك بصبر وما يفقدش فيك الامل ابدا ابوك بيستنى بس ولو تقعد مره كده عليها القيمه تتوب توبه جد ابوكم بينتظر الاعتراف الصادق ابوكم لا ينتظر منكم ذبايح غالية ولا ينتظر منك تبرعات كتير ولا ينتظر انك يعني تعمل حاجة مش في قدرتك أبوكم ينتظر رحمة لا ذبيحة أبوكم مستني تنسى نفسك وتركز معاه أبوك مستني تفهمه خدنا كمان أبوكم يحتمل شفنا قد إيه استحمل السامرية واستحمل تلاميذه واستحمل الابن الضال والأب استحمل الولد الكبير أبوكم دايما يحتمل منكم يحتمل تجاهلكم كلنا بنطنش ربنا بالأيام والساعات والشهور أبوكم يحتمل العند والتمادي أبوكم مع كده بينتظركم برضو تتصلحوا يحتمل الرفض يحتمل عدم الإيمان يحتمل كسر الوصايا يحتمل مننا عدم التقدير والشكر يحتمل عدم المحبه خدنا الأسبوع اللي فات أبوكم يعمل مش بس يعلم قلنا يعلم ويعمل دايما في وضع شغل الآية اللي قالها المسيح أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل يعمل دايما في كل وقت بيختار الوقت المناسب يعمل حين لا يتوقع أحد يعمل في داخلكم بروحه يعمل من خارجكم في الظروف يعمل لما الواحد يبقى فينا عاجز تماما يعمل بطرق لا نتوقعها وأبوكم يعمل وينتظر مننا أن احنا نشتغل معه تعالوا نشتغل النهاردة على على أبوكم يؤدب فكرت كده في سؤال ساعات بنتسأله هو ليه الأب ما طلعش ورا الابن الضال يجيبه إذا كان طيب قوي كده يعني طب ما كنا نتوقع أنه يطلع يجيب ابنه إنما ربنا في وقت بيسيبنا نحصد نتائج أعمالنا نتوجع من اللي بنعمله في نفسنا عشان ده بيخلينا نرجع برضانا ودي تربية دي حكمة في التربية على فكرة يقولوا في العلم التربية دلوقتي ما تسيب ابنك يتحمل نتائج أخطائه بشكل نسبي وإلا عمره ما هيتعلم سيبه يتعلم بعض نتائج أخطائه لأنك لو وفرت عليه نتائج أخطائه هيفضل طول عمره مش مسؤول عن نفسه لما يختار غلط سيبه شوية فلما يتوجع من اختياره اتعلم ما يمشيش في السكة دي طبعا الموضوع بحساب وبحكمة بس ساعات ربنا يعمل معانا كده كنوع من التأديب تبقى أنت مصر على سكة غلط يفضل يحايلك ويحبك ويطبطب عليك وبعدين تركب دماغك يقول لك براحتك وشايفك بتوجع نفسك وبتأذي نفسك وهو ساكت هو موجوع بس كنوع من التأديب أنت يا ابني اللي بتجيب لنفسك الوجع أنا موجوع معاك بس حاولت أمنعك معرفتش فربنا ساب الابن الضال يتبهدل مش هو اللي بهدله حاشا بس ساب الفلوس تخلص وساب المجاعة تحصل وساب أصحابه يسيبوه وسابه في الآخر لما اشتغل عند الخنازير عشان يرجع لنفسه هو تأديب بس بطريقة غير مباشرة طب يا رب انت خرجت ورا الولد الكبير الولد الكبير ما كانش لسه عمل كل اللي عمله الصغير لكن يجوز في مرحلة أخرى برضه يؤدب ليه يا رب سبت السامرية تتبهدل لهذه الدرجة طب ما دام انت هتيجي ما جيتش بدري ليه مش كنت جيت لها بعد أول عريس ولا تاني عريس حتى طلعوا أي كلام وهي جعانة حب كانت اتلمت عليك كده وفرحت بيكم إنما ربنا سابها الأيام تبهدلها وتأدبها هو قلبه وجعه وبيحبها لكن هي ما كانتش هتستوي بالسهل ما كانتش هتسيب الجرة بعد أول وتاني عريس إنما الغلب اللي شافته والبهدلة اللي شافتها كفرت بالخطية زهقت من العيسة دي اتبهدلت لما شبعت بهدلة لما لقت المسيح مسكته ومش عاوزة تسيبه إذا ربنا أحيانا بيتركنا للتعب كنوع من التأديب لكن ده مش معناه أنه سابنا ولا باعنا ولا استغنى عننا ولا فقد رجاءه فينا لا مرة في أشعية يقول لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة أجمعك بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة يعني غضبت وعملت وشي كده وزعلت وبإحسان أبدي أجمعك إذا ربنا بيأدبنا بأشكال مختلفة لو رحنا للمخلع 38 سنة يا رب تأديب طب احنا عرفنا ان الراجل ده كان فيه خطية هي السبب كان فيه خطية هي السبب بدليل ان المسيح قال له ايه لا تعود تخطئ ايضا لألا يكون لك أشر طب يا رب ما كانش كفاية سنتين طيب تأديب ده سنتين شلل دي عملية صعبة يعني برضه إنما ربنا بحكمته سابه 38 سنة ليه؟ ربنا عارف كل واحد فينا امتى يتعدل امتى يختش ساعات الواحد يتذمر يقول له مش كفاية كده وربنا يبقى عاوز يقول له انت ما تجيش كده انت لسه شويه انت الجرعة بتاعتك اعلى من كده لو كان يجي يا ابني اقل من كده كنت وفرت عليك وانت فاكرني احب اعذب ولادي انا مش هين عليا اي يوم ليك في العذاب ده لكن مش هعرف اجيبك غير كده انت 38 سنة هم المناسبين ليك في تأديبك مش كل واحد زي التاني في واحد يقول يعني هي كل خطية هاخد فيها 38 سنة ده انا كده ما يكفينيش مليون سنة تأديب لا ما تخافش مش انت مش زي المخلع بالظبط وربنا له أنواع تأديب مختلف ومش كل خطية يأدب عليها يا ما يفوت ويفوت ويفوت وبعدين في حاجات يأدب عليها طب يا رب الراجل اللي اتولد أعمى ده بقى بتأدبه على إيه بقى بتأدب مين بالظبط بتأدب والديه ولا بتأدبه هو ولا بتأدب الدنيا كلها محدش فاهمك يا رب حتى الناس شمتت فيه وربنا يقول معلش معلش بكرة يشكرني بكرة يعرف ان الغلب اللي شافه هو اللي دخله السماء سيبوني أأدب ولادي دول ولادي هتوصوني على عيالي أنا بحبهم أكتر من أي حد لما بشد بشد من ورا قلبي بشد وقلبي وجعني لكن مش هيجوا غير بالشاد إذا أبوكم يؤدب يا ما بنزعل من ربنا ويا ما بنستكتر ساعات اللي ربنا يعمله فينا وكأننا مش واخدين بالنا أنه أب يؤدب زي ما هو أب يعلم وأب يعمل وأب ينتظر وأب يحن وأب بس هو كمان أب لازم يجي وقت يأدب التأديب علامة حب دي المشكلة ان احنا عاملين زي العيال الصغيرة لما انت كنت صغير قوي وابوك شخط فيك قلت في بالك اصله مش بيحبني افتكرت كده او حرمك من لعبة او حرمك من مشوار او مسك ايدك عشان ما تحطهاش في النار وانت زعلت وقفشت وعيطت وخربت الدنيا وهو معلش هو مستحمل نقدك واعتراضك و... وكأنه هو اللي طلع مش ما عندوش حب والأيام تثبت لك أنه لولا التأديب ده كنت هلكت التأديب حب لما تروحوا مثلا لقصة آدم قريت القديس أثناسيوس الرسولي كلمة جميلة قوي يقول ربنا منع آدم أن يأكل من شجرة الحياة مش عقاب لآدم قد هي فيها عقاب لكن كمان لو كل من شجرة الحياة في الحالة اللي هو فيها هيعيش فاسد إلى الأبد آدم كان نفسه يجري على شجرة الحياة يأكل حاجة تحييه لأن الموت دب فيه قال له لا الفساد دخل فيك أنا مش عاوز الحياة دي أنا أهون عليا تموت وتقوم نبتدي حياة جديدة أحسن لكن تعيش فاسد للأبد لا منع عنه شجرة الحياة كان تأديب وتأديب صعب لكن التأديب ده كان مفيد وإلا يستمر في الحياة عارفين زي ايه زي ما مرة ولا حاجة في العمر ممكن كاهن يقول لك ما تتناولش النهاردة او ما تتناولش الفترة دي انت تحسها صعبة قوي ليه يحرمني من التناول يا ابني اللي هيتناول بدون استحقاق ياخد دينونة ده هو مانع عنك النار مانع عنك الاستهانة ولو مرة خليك تعرف انه الحكاية مش مش كده اذا حتى الحرمان بيبقى حب لو رحنا لحوت يونان يونان لما اترمى في البحر كان منتظر يموت جاله حوت بلعه يجوز في اللحظات الأولى قال إيه اللي بتعمله فيا ده لكن بعد شوية قال له كتر خيرك أنا لولا البهدلة بتاعت الحوت والجوع اللي في الحوت والذل اللي في الحوت أنا كنت زماني في الجحيم لا الحوت أرحم التأديب أرحم جدا من لحظة في الجحيم مهما كانت تجربتك مهما كانت العلقة اللي في حياتك صدقني لو رحت الجحيم لحظة هتقول له كتر ألف خيرك اعمل واعمل اللي انت عاوزه فيه بس بلاش الجحيم ده فربنا أدب يونان يجوز يونان افتكرها عقاب شديد إنما هي حب الحب ده هو اللي حفظ يونان من الهلاك مرة تاني في حياة يشوع مثلا ربنا حب يأدب الشعب الشعب ابتدى يتدلع لما لقى انتصارات سهلة مع يشوع طلع واحد اسمه عخان بن كرمي ابتدى يكسر بقى في الوصية وإيه إيه يعني لما ناخد شوية ذهب وفضة وألماظ من بتوع الأمميين الحاجات بتاعت الشيطان دي فربنا قال لا نأدب الشعب لأن لو الوثنية سرحت فيهم هيهلكوا كلهم خلينا نأدبهم حصل تأديب ظهر ليشوع إنها قسوة يشوع قعد من الصبح بالليل يبكي ليه بتعمل فيا كده انا قلت لك انا صغير وانا مش قد المسؤوليه ترفع ايدك عني نتغلب من قريه تعبانه اسمها عاي واحنا اللي ما كانش حد يقدر علينا هرفع راسي ازاي قدام الشعوب التانية ليه بتأدبني كده ربنا يقول له في وسطك حرام يا إسرائيل سيبني يا يشوع أدب ولادي لو ما عملتش كده فيهم بدري بعد شوية كلهم هيعملوا زي عخان وانت فاكر انا هين عليا شوية من الولاد يموتوا لا بس شوية صغيرين أرحم من, من, ال من الألفات ربنا حين يؤدب يتألم لكنه بيرى ضرورة في التأديب لولا تأديب ربنا لينا ما كناش نوصل للسماء أبدا فكرة أخرى التأديب الإلهي دايما يسبق أمور ربنا مش من النوع بقى اللي ايه اللي يلاقيك غلطان يخبطك لا لا لا ما عندوش الكلام ده خالص ده ما فيش أطول بال من ربنا ربنا يفوت مرة واثنين وعشرة وبعدين يحايل ويدلع ويشجع ولما ما فيش فايدة خالص نبتدي التأديب حد فيكم في تجربة في حياته يقدر يقول ربنا فجأة غدر بيا لا يا ابني ده بعت لك بدل الرسالة رسائل وبدل الطبطبة يوه ده فوت فوت كتير قوي لا تستهين بلطف الله وإمهاله وطول أناته ربنا يطول باله مر واتنين ومية وألف ويبعت خلال الفترة دي رسالة واتنين وعشرة ومية وبعدين لما يلاقي مفيش فايدة وممكن تهلك يجيب العصاية لكن لما بيجيب العصاية بيبقى قلبه وجعه ما كانش يحب يأدبك كان يحب تتعلم من غير تأديب إذا التأديب يسبقه تشجيع وحنان عشان كده أي حد فاهم ربنا يقول له أنا ملياش عين أعترض أنا ما أقدرش أقول لك ليه بتعمل فيا كده أنت حاولت بكل الطرق قبل دي أنت جربت كل العلاجات وما لقيتش غير العلاج ده معاك مليون حق ما أقدرش أعترض عليك أنا ما بجيش بالساهل أنا عارف نفسي فأنت اللي بتعمله فيا رحمة تأديب الإله يسبقه توصيات وإنذارات ربنا ينذر قبل ما يشد لازم يحذر لازم يوشوش لازم يوصي حبيبي بلاش السكة دي وانت تطنش يا حبيبي السكة دي وحش تطنش يا ابني خلي بالك بلاش وتطنش طب هيحصل لك كذا تطنش تاني خلاص بعد كده يجي التأديب التأديب الإلهي يسبقه عند وتمادي من جهة الإنسان اوعوا تفتكروا ان في حد اتأدب بدون مقدمات ما تصدقوش دي ده ده في عالم البشر بس احنا عندنا غلطات تلاقي اب كده عصبي الولد يكسر حاجة تلاقيه خرب الدنيا لا لا لا ده مش عند ربنا الكلام ده اكسر عشر حاجات بس في المرة الحداشر احتمال يقول لك وبعدين بقى يسد لكن عند الناس لا ده من تاني مرة الناس أعصابها بتسيب وبتبقى عاوزة تأدب التأديب الإلهي زي ما يسبقه حب يتبعه حب احنا قلنا قبل التأديب في حب بس بشكل ايه الطبطبة والتشجيع والإنذار والانتظار وال... إنما بعد التشجيع بعد التأديب برضه في حب زي ما شفنا مثلا مع يونان أدبوا ثلاث أيام بحوت بعد كده إيه رفعوا رفعة خلى الناس تتوب على ايديه واداله كرامة وجاب له يقطينة وذكر اسمه في العهد الجديد وقعد يحايل فيه يعني ثلاث أيام تأديب بس قبلها دلع وبعدها دلع ده حلو قوي التأديب ده وانت كمان كده حياتك فيها دلع كتير وفيها فترة تأديب وفي السماء خد دلع لغاية آخر الدهور التأديب الإلهي يتبعه تعزيات وأفراح ربنا حنين يسد فترة وبعدين لازم يطبطب يجرح ويعصب لازم يقول لك لا كفاية كده أنا هطبطب بقى وعزي وشجع وفرحك وطبعا في أفراح أرضية وأفراح سماوية التأديب الإلهي يتبعه مفاجآت واختبارات يعني إيه مثلا ربنا أدب يعقوب يعقوب ده تأدب تأديب يا عيني بصراحة بيصعب عليه لأنه خسر مراته وخسر يوسف أغلى اتنين عنده إنما كانت حتة مفاجأة إن يوسف عايش ما كانش يحلم بيها أبدا بعد ما رجع لربنا وبقى يصلي صبح وليل وما بقاش بيشوف بعينيه فوجئ بحتة مفاجأة مش على البال ابنك حي وابنك عاوز يشوفك وابنك أهم شخص في مصر وابنك شبه المسيح إيه ده؟ إيه الأخبار دي كلها؟ وبعدين يشوف يوسف ويشوف ولاد يوسف ويبكي يقول له أنا ما كنتش بفكر إني هشوفك تاني ربنا يخليني أشوف ولادك إيه المفاجآت دي؟ دي بعد تأديب بعد التأديب في مفاجآت حلوة ربنا يأدبنا لكن ما يفضلش في التأديب على طول عارف كويس انه ايه يشد ويرخي ويفاجئنا بحاجات حلوه قبل التأديب في حب وتشجيع وبعد التأديب في مفاجآت وتعزيات كمان نتيجة التأديب ايه تنمو روحيا ربنا مش بيعمل كده وبس ربنا عاوز ينظف القلب ربنا عاوز يجهزنا للسماء لو كانت الطبطبة على طول توصل للسماء هيطبطب على طول تأكدوا من كده بس خلينا نعترف كلنا ان احنا ما بنجيش بالذوق او ما بنجيش بالذوق بس لا لازم يتشد علينا شوية كلنا لازم نعترف بكده وبالتالي ربنا لما بيشد بتبقى دي الطريقة الوحيدة اللي ينظف بيها قلبك لو كل الدنيا ماشية سهلة قوي القلب ده مش هينضف ابدا بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله خير لي أنك أذللتني حتى أتعلم وصاياك يبقى التجارب والضيقات اللي هي عبارة عن تأديبات من يد الله هي الطريق لنقاوة القلب التأديب الإلهي يتعطل بإيه بقى في حاجة تعطل مفعول التأديب التأديب ده دواء فعال جدا يعني إن كان الحب والحنان والتشجيع مؤثر التأديب مؤثر أكتر إنما ساعات ربنا يأدب الواحد والواحد ما بيستفدش ده ليه بقى ما بيستفدش الم... الكبرياء الواحد يكابر ويعند ويبقى مش راضي يعترف ان هو مسؤول عن الضيقة مش راضي يقول انا السبب مش راضي يوطي راسه ويقول ارحمني يا رب مش راضي يقول له خلاص يا رب فهمت مش راضي مش راضي هو رافع راسه يقول له انت غلطان في اللي بتعمله انا كويس مالكش حق شوف الناس عماله تغلط ازاي تجيبها في انا طب يعمل فيك ايه ايوب فضل فتره كده جاله تاديب بس ايه مش راضي يستفيد منه ففضل متعطل نقاوة القلب مش داخلة عليه نتيجة التأديب مش شغالة ليه؟ لأنه مش راضي يتوب أول ما ابتدى يقول أنا ما بفهمش هو معاه حق في اللي بيعمله هو عارف بيعمل ايه هو برضه بيصلحني انا بس ربنا ظهر له قال له خلاص التجربة خلصت كان فين من بدري الكلام ده يا أحبائي لما تيجي عليكم ريح شديدة وطوا راسكم قدام الريح من فضلكم لما يعني تتشد عليكم خلي راسكم في الأرض عشان تخلص بسرعة عشان التأديب ما يطولش اعترفوا على طول قدام ربنا ان انتوا تستاهلوا اللي احنا فيه وان احنا السبب وانه أدبني وماله أدبني بس ما تسيبنيش لما الواحد بيقبل التأديب بتوبة التأديب يجيب مفعول سريع جدا إنما تقبله بعند وكبرياء وقلة توبة هيطول يبقى أنت اللي مش راضي تطلع منها التأديب تأديب أب لابنه يتعطل بالغباء وعدم الفهم زي ايه يا احبائي تحصل مشكله تلاقي الشخص طول الوقت عمال يفسرها اصل فلان يا حبيبي افهم بقى تاني هنقول فلان السبب والظروف السبب واهل السبب والبلد دي السبب والجو السبب والجغرافيا السبب والتاريخ السبب يا حبيبي ما فيش سبب غيرك هي دي عاوزه مفهوميه هو احنا هنضيع العمر كله عشان تفهم الدرس ده اهو ده نوع من الغباء يعني فرعون مثلا ده مؤاخذة غبي لأنه بيكابر ما هو واضحة يجي له العصاية التأديب عشان عامل فيها فرعون عامل فيها ربنا فيختشي شوية بعدين يرجع يقول لا لا ده الظروف ده ده النيل احمر كده دلقوا فيه مش عارف ايه انت عبيط ولا ايه في حاجه اسمها كده النيل اتحول دم لانك انت بتاخد على دماغك لكن يطلع اي تفسير الا انه يفهم انه تأديب مش راضي يفهم انه بيكابر قدام ربنا فالتأديب بيتعطل بالغباء الروحي انك مش راضي تفهم ال message مع أنها سهلة وبسيطة ومبس التأديب بيتعطل بالتذمر لما ربنا كان بيحاول يأدب شعب إسرائيل يز- يصنفرهم يظبطهم بدل ما يقولوا له كتر خيرك ان احنا في الصحراء كويس ان في لقمه تتاكل من ولا غير من لحد طايل اشتكوا وتذمروا طب ده انا مدخلكم في الصحراء عشان لما تروحوا كنعان ترتاحوا تقولوا ده عز الراحه في كنعان وعلى الاقل سينا ارحم من العبوديه اللي كانت في مصر قلبت بتذمر احبائي احنا بنعطل فايده التاديب بالاعتراض والتذمر يفضل الواحد يشتكي ومتغاظ ومتذمر يا ابني هتطول يا حبيبي انت بتطول في علاجك ليه ما تقول اشكرك يا رب خليها تخلص بسرعه ما تقبلها ده ابوك هو حد غريب ده ابوك اللي بيعمل كده وبدل بيعمل كده يبقى بيعمل خير دايما التأديب الإلهي يتعطل بانتظار تدخلات بشرية إيه اللي يعطل التأديب؟ إنك تستنى المعونة من الناس يعني هي أنت داخل في ده كله عشان تقول يا رب ولا تقول يا أخ أخ إيه دلوقتي أنت جوه بطن الحوت قول يا رب ما ينفعش دلوقتي البشر يعملوك لك حاجة خليك فاهم بقى أنت معطل نفسك إنك مستني الحل من بشر فالتأديب واقف مش راضي يجيب نتيجة ومطول انت اللي عمال تطول في علاجك بصوا الآية الجميلة دي بتاعت أشعية دي قريناها في أول أسبوع في الصيام أشعية ربنا بيشكي من البشر بيشكي من عياله اللي قال فيها الحمار عارف صاحبه والطور عارف معلف قاني لكن شعبي ما بيفهمش قال علامة تضربون بعد يعني عارفين معناها ايه يعني ضربتكم مش قاطع فيكم فبطلت اضرب مش بطلت اضرب عشان انتوا استفدتوا عشان مش قاطع حتى لما بأدب مش راضيين تفهموا علامة تضربون بعد تزدادون زي غانا هي المفروض تضربون فتتوبون تضربون فتفهمون تضربون فترجعون اي حاجة من دول يعني انما تضربون تزدادون زي غانا المخ بقى المتربس كل الراس مريض مفيش حتة سليمة طب هضرب فين تاني كل القلب سقيم من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة بل جرح وأحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت يعني هو انتوا فاكرين وانا بضرب ببقى مبسوط ده انا بتضرب معاكم ده انا بتوجع معاكم انما كل ده عشان يجيب فايدة لكن في ناس للأسف ما بتستفدش من التأديب ربنا يرحمنا ربنا بيأدبنا ويا بخت اللي يتأدب ويقبل يا بخت اللي يتأدب ويفهم يا بخت اللي يتأدب ويجري على حضن ابوه يقول له خلاص سوري خلاص هتفك بسرعة أختم بكام آية كده حلوين قوي يفرقوا معانا احنا نقول في المزمور بص يا رب أدبني زي ما انت عاوز بس ايه لا تؤدبني بغضبك بص يا رب أنا ابنك وأنت أبويا ووصلني السما بالذوق بالعافية براحتك بالشدة باللين زي ما تشوف بس ما تزعلش ما تكونش غضبان عليا لا تؤدبني بغضبك هنا كأنه بيقول له أدبني بس إيه من غير غضب أدبني وماله بس أنا ببقى خايف وانت بتأدبني بغضبك مش عاوز أحس إنك غضبان عليا أدبني بأي طريقة لكن بدون غضب منك لا برجزك أو لا بغيظك تزجرني أو توبخني مرة تاني في المزمور يقول اختبرني يا الله وقبلها بيقول له امتحني جربني افحص قلبي اعمل اللي انت عاوز امتحني واعرف أفكاري وانظر إن كان في طريقا باطلا اهديني طريقا أبديا يعني إيه لو لقيتني ماشي غلط بالعصاية انزل بالعصاية بس ما تسيبنيش امشي غلط لو لقيتني مكابر لا اعمل اللي انت عاوزه بس ما تسيبنيش في المكابرة دي يبقى حبايب ربنا بيقولوا له لا بيجيبوا له العصاية لغاية عنده ويقولوا له هو من فضلك خلي العصاية في ايدك احتياطي لحسن احنا ما بنجيز بالذوق عشان كده القديس يعقوب يقول احسبوا كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة فأرميا يقول سمعا سمعت فرايم ينتحب فرايم ده على فكرة سبط ضخم جدا إنما هو سمعه زي الطفل بيعيط والطفل يعيط لما يتأدب ينتحب عارفين يعني ايه يشهق كده زي العيال كده يعني صعبان عليه نفسه بيقول ايه فرايم بقى وهو صعبان عليه نفسه أدبتني فتأدبت أصل أنا بيقول كده عن نفسه كعجل غير مروض قال له يعني بصراحة معاك حق أصلك عمال تأدب فيه ما بتأدبش بصراحة المرة دي تأدبت أدبتني فتأدبت كعجل غير مروض توبني فأتوب لأنك أنت الرب إلهي يبقى التوبة غرضها إيه التأديب غرضه إيه غرضه التوب التأديب بيجيب نتيجة حلوة أو أنك تقول له أنت إلهي ما فيش غيرك أنا مش عاوز غيرك مش عاوز غير رضاك مش عاوز غير أبديتك أدب براحتك بس ما تسيبنيش أهلك ودي الآية الأخيرة تأديبا أدبني الرب وإلى الموت عارفين الآية دي كلنا بدون استثناء هنقولها في السماء ليه لأنه لما يوحنا تمشى في السماء لقى عدد مهول لابسين أبيض وفرحانين وعمالين يهيصوا زي حد الزعف فقال اللي بيزوروا هم دول منين دول دول كتار قوي قال هؤلاء هم الذين قد أتوا إيه من الضيقة العظيمة كل دول اتضايقوا كل دول دخلوا في ضيقة وصلوا هنا لكن كلهم فرحانين ويفضلوا حرف كل واحد منهم بيقول له أدبتني أدبتني باضطهاد أدبتني بمرض أدبتني بعيالي أدبتني بشغلي أدبتني بمشاكلي النفسية أدبتني لكن كتر مليون خيرك لأنك إلى الموت لم تسلم ما سبتنيش أهلك وبالتالي التأديب حب أبوكم يؤدبكم خلينا فاهمين أبونا السماوي حنين جدا وأحن وأطيب من كل إنسان فاهم كل حاجة اللي جوه واللي بره عارف يظبط الأمور صح بيدافع عننا طول الوقت بيشتغل ما بيسكتش بيستحمل كتير قوي وبينتظر طول الوقت لكنه كمان في وقت بيأدب وإيه بيأدب والدموع في عينيه لإلهنا كل مجد وكرامة